بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على الهادي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى الى يوم الدين ضمن حلقات الدار الاخره يسر تسجيلات حنين الاسلاميه بمكه المكرمه ان تقدم لكم هذه السلسله المباركه النافعه والتي بعنوان من القبر الى الجنه او النار من اعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله
احمد الله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذه بمشيئه الله عز وجل هي الحلقه الثانيه والثلاثون في سلسله حديثنا عن الدار الاخره او عن الموت وما بعده وهي الحلقه الحاديه عشره في الحديث عن الجنة اللهم اجعل الجنة مآلنا ومصيرنا ومكاننا يا رب العالمين بدون سابقة عذاب اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض واشرح صدر كل ذي صدر ضيق وارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم من اراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اوقع الكافرين في الكافرين اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين اجعل هذه الجلسات خالصة لوجهك الكريم تقل بها موازيننا يوم القيامة اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم زحزحنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نضلأ بعدها أبدا اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا يا الإخوة الأحباب الحديث عن الجنة يشرح الصدور الضيقة وصدورنا تضيق بالدنيا وما فيها ومن فيها وان لم يحزن الانسان على نفسه يحزن على دين الله عز وجل الذي يستهزا به عند الكبير وعند الصغير فالمسلم يغار على دين الله والمؤمن القوي هو الذي عندما يرى حرمه من حرمات الله تنتهك تحدث له غيره ويحدث في قلبه ثوره وما عليه عند ذلك الا ان يحسن المعامله بينه وبين ربه وأن يدعو الله خالصا له الدين ألا لله الدين الخالص بقلب تقي نقي من الشيطان بريء ولله ولي أن ينصر الله الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قلنا من قبل ونكرر كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عجبت للجنه كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربها من يريد الجنة قد نام ومن يهرب من النار قد نام مع أن الإنسان لو طلب شيئا لحث في سبيل الوصول إلى هذا الشيء ولو خاف من شيء لوضع المحاذير أمامه كي لا يقع ولا يتورط في هذا الشيء يعني أنت عشان تصل بابنك الى بر السلامة وياخد المؤهل بتتعب وبتجيب له دروس خصوصية وتجيب له المدرسين الكويسين وتنقله المدرسة الكويسة وتفضل تواصل الليل بالنهار حتى يكبر الابن ويتخرج ويمسك في ايده شغلة يقدر يأكل نفسه بها عيش وفي المقابل بتحمي نفسك وابنك وزوجتك وحبايبك عن كل سوء قد يقع فيه فهناك محاذير بتضعها نصب عينيك عشان ما تقعش في المحذور فهل يا ترى في مسألة الجنة والنار نصنع هذا يعني المسلم هل المسلم حقيقة إذا كان صادقا في إسلام أو قويا إسلامه أو قويا إيمانه يبقى إذا بيصنع ما يرضي الله عنه حتى يدخل الجنة وبيبعد عن كل ما يغضب الله حتى يبتعد أيضا عن النار لأننا حققنا من قبل وقلنا إن الله عز وجل لن يدخل أحدا الجنة بعمله ولكن دخول الجنة برحمة الله عز وجل دخول الجنة برحمة الله تحت عنوان وإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين يبقى هي المسألة كلها يا حضرات مسألة رحمة لأن ربنا لو يحاسبنا على الذنوب اللي بنعملها احنا مش كويسين حقيقة لا كبرنا ولا صغرنا لا الرجالة ولا الستات ولا الكبير ولا الصغير ولا المدعي الإيمان ولا اللي يعني سبحان الله نص نص كلنا كده أعمالنا لما تزنها بميزان الشرع تجد أن سبحان الله كل الوقت اللي ربنا يحاسبنا عليه ضايع فيما لا يرضي الله عز وجل أغلب الناس وقتها ضايع في إيه؟ لقمة العيش صح ولا لا؟ لقمة العيش تحصل في زماننا اكثر ما تحصل بالشبهات انا مش عايز اقول حرام لكن لقمة العيش في في ايامنا تلك او ايامنا ايامنا هذه نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين بتحصل بوسائل غريبة والناس ما بتستحيش من بعض ليه؟ لان ما عندوش حياء من الله لو كان عنده حياء من الله ما كانش ياخد منك خمسة جنيه عشان يمشي لك المصلحة ده الموظف ما كانش الصنايعي الحرف اللي يجي يشتغل لك الشغلانه يشتغلها نص نص عشان تستدعيه مره تانية صلح لك السباكه اي كلام شويه تلاقي الحنفيه بتخر شويه تلاقي الماسوره ضربه شويه تلاقي الحيطه منشعه لا اله الا الله عشان تجيبه تاني وتالت هل يبارك الله في هذا؟ مش ممكن مش ممكن وبعدين تدور على فلوس الحرام تجدها والعياذ بالله لا تضيع الا في الحرام مفيش حد يجيب فلوس من حرام وينفقها في حلال وإن أنفقها في حلال كانت زاده إلى النار يوم القيامة مفيش حد بيحصل مال النهاردة وبيتحرى الدقة فيه أهون الأسباب تليفون المصلحة ده أهون حاجة كله بيستخدم تليفون المصلحة للبيت ولخالته ولعمته ويا فرحته لو كان التليفون فيه اشتراك دولي ولا اشتراك يتصل بعمته في اسيوط وبخالته في اسكندريه وباخوه في الكويت وبنقطه اللي في امريكا وكله على حساب المصلحه وبعدين يجي يوم القيامه قلنا من قبل من اخذ من حق اخيه دانقا وحققنا ان الدانق 2 مليم ثلث يعني ما يجيبش حاجه الدانق ده ما يشتريش تاخد انت 2 دانق من اخوك المسلم ما ترجعهالوش تروح فين قال يجيبك ربنا يوم القيامه اخصمه منه قصاد الاثنين مليم دي ايه هي قد ايه قالوا سبحان الله ثواب سبعمائة صلاة مكتوبة مفروضة مقبولة ها تروح انت فين بقى الا حقوق العباد كلكم وحقوق العبادكم يا عبادي ما بيني وبينكم وبينكم قد غفرته لكم فتغافروا وفي رواية الامام الترمذي قال فتصالحوا ها اتصالحوا مع بعض انتوا بقى بالله عليك واحد رايح النار والعياذ بالله ها وعايزين يصلحوه على على الثاني ويرى ان له حقا عند اخيه يساوي الاف الحسنات او ملايين الحسنات ها ياخذ ولا ما ياخذش واحد راح المشنقه وليه براءته في رقبه اخر ياخذ ولا ما ياخذش لقد راينا كيف يهرب الانسان من ابنه ومن زوجته ومن صديقه ومن جاره ومن أبيه ومن أمه وتقول الأم مذكرة ابنها الكلام ده مش بنكرره عشان نمل لا نكرره عشان نصحى يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء هل من حسنة عندك هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم يا أماه أنا لا أنكر شيئا من ذلك ولكن أنا أشكو مما تشكو أنت منه أوليس عندك أنت من حسنة يبقى خلاص الأمومة هنا والبنوة انتهت آه، اديني يرد الدين أنت يا أبتي نعم يا ابني أنت مش فاكر أنا كنت بر بيك قد إيه وشفيق عليك قد إيه وفضلت أخدمك لغاية ما مت قد إيه قال له يا ابني ما مش مش ناسياه طب اديني حسنة يا بني أنا أشكو مما تشكو أنت منه أليس عندك أنت من حسنة ياه ياه يوم يقول عيسى يا رب لا أسألك عن مريم ابنة عمران وإنما نفسي نفسي أنا ماليش دعوة بمريم أمي أنا مالي ها يا سبحان الله سيدنا إبراهيم الخليل ها وسيدنا موسى الكليم وهم من أولي العزم سيدنا موسى آخذ بقوائم العرش دعوة الأنبياء جميعا والملائكة يا رب سلم يا رب سلم سلمنا يا رب العباد سبحان الله العبد مننا يقول بيعمل اليوم ده والله أقسم بالله لو أن كل مسلم في مصر أو في غير مصر حاكما كان أم محكوما وضع هذا الأمر نصب عينيه لصلح حال المسلمين ليه؟ لأن ما أحط في ذهني أن المظالم يوم القيامة محدش هيدافع عني فيها يا سبحان الله كان مين ياكل على مين حق رأينا أبا بكر لم تحتمل بطنه التي لا تتعود إلا على الحلال فقط جرعة لبن شك في مصدرها جرعة لبن مصة لبن بق لبن ها بعد ما شرب خادمه بيقول له يا خليفة رسول الله مش تسألنا أنا جايب ده منين؟ قال له صحيح أنت جايبه منين؟ قال تكهنت لقوم في الجاهلية كنت بشتغل زي عراف ولا بتاع مندل ولا ودع ولا بيسع الكوتشينه ولا بيقرا الحظ العبقري الفلكي والخايب الفلكي والمصيبه الفلكي ها فاشتغلت لهم شويه قبل الاسلام فلما عديت عليهم لقيت عندهم عرس فادوني شويه لبن قال اه ابو بكر على الله ده ده نتيجه انك كنت بتشتغل عراف فوضع ابو بكر اصبعه في فمه سيدنا ابو بكر حط اصبعه في بقه فتقايا ما شرب ثم نظر الى السماء وقال اللهم اني اعتذر اليك مما علق باللحم والعروق اللي فاضل ده انا تخيل انت لما تترجم الاحداث تلاقي بطن ابو بكر حصل لها مغص لان الشبهه نزلت فيها واللي بقى 10 فدادين بتاع اخته ولا يعني نعم يقول لك ايه ده احنا الحمد لله لما كنا في الحج السنه دي ومال اخته فلوس اخته اصلا اللي ايه اللي وقتها حرام ها ونسال الله السلامه نسأل الله المسألة خطيرة والمسألة يجب أن تبحث في في في موضوع الدار الآخرة بعين القلب أو بأذن القلب لا بأذن الرأس لا أنا عايزك بودان قلبك تسمع هذا الكلام عايز القلب ينفتح لهذا الكلام والله لو أدرك المسلمون مسألة هول المطمع يوم القيامة كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه ثلاثة أحزنتني حتى أبكتني فراق الأحبة محمدا وحزبه وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل خايف من اليوم ده خايف من اليوم سبحان الله خايف أن عمر الله يرضى عليه أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب كان لما مراته تطبخ حاجة كان يقرب صباعه يقرب إصبعه من النار يقول يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا ويبكي حتى تظن زوجته أنه لن يسكت فيه مين فينا اللي بيولع السيجارة ببقه والكبريت بيحرق صوابعه ونقول له حرام وبص بص على السيجارة برضه والدخانة طالعة طب تذكرش دخان النار يوم القيامة ها هي بيولع كل هي النار قدامه كل شوية ها ولو نسي نفسه في الكلام السيجارة تحرق له ايديه لا اله الا الله بيحرق جسمه وبيحرق فلوسه وبيحرق صحته وبيحرق النعمه بتاع الله عز وجل عليه وبعدين يقول لك اصل يا سيدنا الشيخ بيقول انها مكروهه مين اللي قال لك مين الخير اللي قال لك انها مكروهه ها انها حرام ها وما بنركز على الموضوع نفس الموضوع هنا اصل تدخين هنا اصل دخان كفايه دخان الاخلاق كفايه تلوث البيئه الخلقي لسه كمان هتلوث لنا البيئه بالسجار بتاعتك يقول لك بس الشيخ الحمد لله يوم الجمعه اللي فاتت قال التدخين حرام بس قال الشيشه مش حرام لا اله الا الله والله سمعتها من واحد سبحان الله الحمد لله اللي ما قالش الشيشه حرام سبحان الله والله ده انت بت... كل واحد بياخد الفتوى اللي, اللي تعجبه وبيألف وكله بيشتغل مؤلفات والله يا مؤمن انت بتقدر تألف قطعة موسيقى طالما انك مش موسيقار ولا تقدر تقود آه، طريق مش عارف ايه الاولمبي لل- لل- للنصر الا اذا كنت يعني لك في ال- ها في اللعب نصيب ها لكن في الدين ما شاء الله لا قوة الا بالله عندنا 55 مليون مؤلف وفقيه وناقد وعالم ومفتي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوء. الحمد. اه والله حاجات يعني تخلي الانسان كده فالعبد لو وضع الاخرة نصب عينيه لما ظلم الظالم ولما ارتشى المرتشي ولما اختلس المختلس ولما كذب الكا- الكذاب الكذاب بيكذب ليه لانه بيفكر ان ربنا مش سامعه هو كده طب والعاصي بيعصي ليه لانه يظن ان الله لا يراه مش كده ولا ايه طب هو لو حاطط كده ان ربنا شايفه طب ايه اللي يخليه يعصي ها ما كانش يعصي يا ابا بكر كيف خوفك من الله قال ما خطوت خطوه الا ورأيت الله امامي مفيش خطوه خطوه الا ما شاف ربنا ها وكان رضي الله عنه لا يتحلل من ثيابه بمفرده في الحجره يبقى قاعد وحده ما يقلعش ملط ايه يا خليفة رسول الله يقول استحي ان ربي معي ان معي الله لا اله الا الله شايف ربنا قدامه ها، اعبد الله كانك ايه تراه فان لم تكن تراه فان كلنا المصيبه ان كلنا حافظين بس حد بيطبق سبحان الله اتفرج على الواد آه، الواد الصغير اللي بيجي مع ابوه وابوه ذو حيثيه وبكرر الكلام ده في المساجد يدخل الولد مع ابوه الكل الله مين الله ما شاء الله ده كبر بقى راجل الواد عنده اربع سنين بقى راجل ماشي كبر بقى راجل ووقفوه في الصف الاولاني لانه مع جاي مع البيت ابوه او الراجل اللي له مركز خلي الواد يجي لوحده بقى انت قاعد واقف مع الرجاله يالا يا ابني ارجع ورا بلا اطلع بره اطلع بره. سبحان الله لا اله الا الله لا اله هو كده هو كده سبحان الله ده راجل غلبان ها سواء تاكس ما انا بقول لك الاخلاقيات فيها تلوث في تلوث بيقول لك في تلوث الف ال- في الجو لا يا اخوانا انا في تلوث في الخلق ولا تلوث الجو ده ربنا يتولانا بقى ع- ما شاء الله المصريين عندهم مناعه لا لو وزعت على العالم لوسعته رب الله عز وجل المشكله في التلوث الخلقي الراجل غلبان دخل يمون مح- محطه البنزين فالاخ اتاخر عليه اللي بيمون قال لي يا اخي انا طالع على باب الله وسواق تاكسي يعني مولني ايه يعني يعني خلاص يعني اداله كلمتين أخ- ما ما انت شايف انا مشغول مش باكل انا ما اكلش تعالى كل قال له قال له يا سيدي بالهنا والشفا شويه وليه الراجل اللي بياكل ال- واللي زعلان على اللي ده عربيه محترمه شويه داخله اهلا يا باشا اهلا يا باشا الله هو انا عارف برضه لا اله الا هو عايز بالعكس يمكن الباشا يقدر ياخر شغله شويه لكن ال البيه الصغ- ولا اقول لك إيه، الغلبان ابو تاكسي ده هو طالع على رزقه سبحان لك كده رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رايت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا سبحان الله يقول له آه، يقول لك يا استاذ شوف يا استاذ معاك قرش تساوي قرش معاك 10 تساوي 10 ما معاكش كل سنه وأنت طيب الله لا اله الا الله خلاص المقاييس بتاعتنا بقت كده نسال الله السلامه نسال الله السلامه نسال الله الرحمه وحسن الختام يجب أن نضع الدار الآخرة نصب أعيننا ونضع مسألة مظالم العباد نصب أعيننا ولازم كل شوية واحد يفكر نفسه بهول المطلع والوقوف بين يدي الله ويوم ينادي المنادي يقول تعالى هذا فلان ابن فلان من كان له عنده مظلمة فليأتي ها هذا فلان اهو مين له عنده من اغتابه من نم في حقه من عمل كذا يا خبر ابيض ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته طيب حسناته خلصت ياخذوا من سيئات المظالم ويحطوا على دماغ الظالم وبعدين هل اصبح مفلسا اتدرون من المفلس هو ده ها؟ ثم يطرح على وجهه في النار والعياذ بالله رب العالمين خلي بالك ده ممكن العمل يخلص لك يعني في الدنيا تصلي صلاة بإيه؟ بإتقان وبخشوع وصلاة جماعة وتحاول ما تسهوش وتعيط وتبكي وت- ويرفعها الله عز وجل بقبول هي الصلاة قبلت إيه؟ يجي واحد ياخد ثوابها يوم القيامة أنت ظلمته اغتبته الحل إيه؟ يدور على الحسنة الخالصة لك شوية الحسنات اللي انت عملتها في الدنيا ياخدوها أصحاب المظالم يبقى تبقى مفلس ولا مش مفلس؟ يا اخوانا المسألة عايزة مراجعة اوعى تفكروا ان الحلقات ده كل ما نيجي يوم اثنين وخلاص بقى, بقى اه والله وصلنا الحلقة 32 شوف ادينا كام شهر تسع اشهر اهو شغالين طيب وبعدين ما الحج- العلم ده قد يكون حجة علينا لا لنا اللهم اجعله لنا لا علينا يا رب العالمين ولكي لا نطيل عشان احنا خلاص قربنا نخلص حلقات الدار الاخره وكمان وك- زي ما وعدنا ان احنا ليكم في اخر الحلقات حلقتين ان شاء الله نجمل فيها كل الحلقات من حلقه واحد لغايه الايه لغايه الاخر نعمل فيها ملخص لكل اللي ايه اللي, اللي قلناه ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا عشان ان كنا ايضا من اهل الدنيا ان شاء الله ندخل الى رمضان ونحن قد يعني ملأنا قلوبنا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للقاء الله عز وجل. وقفنا في الحديث عن الجنة في سورة الواقعة يوم الاثنين قبل الماضي عند كلام الله عز وجل عن السابقين وعن المقربين. وقد قسمت السورة الناس يوم القيامة إلى كم قسم زي ما قلنا إلى أقسام ثلاثة ووصفنا من هم السابقون السابقون دول ناس كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون على الأرض ولكن قلوبهم معلقة بالله وبالدار الآخرة ناس عايشين زينا بياكلوا وبيشربوا ويبتسموا لكن ايه قلوبهم فين مع الله جاء من بعدهم جيل وهو جيل التابعين وتابع التابعين اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين يعني للتباعد عن آه، عصر النبوة حدثت في الأمور أمور وقلنا من قبل أن سيدنا علي الله يرضى عليه بيقول سنة 36 هجرية اسمع الكلام شوف كلام سيدنا علي سنة 36 لسه في ال... ها. قل كان الرجل يأتي في ايام سيدنا رسول الله يعني في البدايه يدخل الى السوق يقول من اعامل يقال له عامل من شئت يبقى كل التجار اللي في السوق ايه ها تج- تجار امناء ها؟ عايز أش- اشتري من مين يقول اشتري من اي واحد يبقى كل التجار اللي بيبيعوا في السوق ايه بتوع ذمه وضمير ثم جاء زمن سيدنا علي اللي بيقول يأتي الرجل من أعامل ها أشتري من مين قال عامل من شئت إلا فلانا وفلانا ها واحد يقول لك الله طب ما دي تبقى غيبة لا هنا للنصيحة لما الاقيك ماشي مع واحد مش كويس هل لي أن أسكت ولا لازم أنصحك لازم أنصحك أديله النصيحة دي مش غيبة قال له انت بتشتري من اي حد بس ما عدا فلان وفلان يبقى السوق كله في مئات التجار الصالحين بس فيهم كان واحد وحش ليه ثم جاء زمن ياتي الرجل من اعامل يقول لا تعامل الا فلان او فلان يبقى السوق كله ما فيهوش الا ايه ده سيدنا علي سنة 36 هجرية لو جه سنة 92 ميلادية يقول ايه بقى سنة 1412 ها، شعبان 1412 يقول يا ريت ما تدخلش السوق لأن السوق بالهمزة مش بالقاف كان زمان بالقاف ودلوقتي بقى بالهمزة خلاص نسأل الله السلامة اه مسألة سبحان الله أبو حنيفة الله يرضى عليه وكان أكبر تاجر حريف في أرض العراق كان ما يعجبوش الحال الميت وابن اخوه لما باع التوب باكتر من من ثمن عارف انت القصه ها؟ رجع ابو حنيفه من الصلاه ليه الراجل معاه توب قال له قال له جبته منين ده؟ قال له جبته من متجر ابي حنيفه وما يعرفش ان ده ابو حنيفه قال له بكام ده؟ قال له ده ب- ب 400 ب 400 ده غالي قوي ده ما يساويش الا 200 ابو حنيفه عارف بضاعته قال له في بلدتنا او عندنا يساوي 600 يبقى هو كسبان ها واحد زي ابو حنيفه يقول لك الحمد لله انا عكمت التوب وكل سنه طيب كويس يعني انا ايه المشكله؟ ها؟ مش انت بتروح بالليل الحاج زكي البقال الغلبان اللي اللي نبر على قده وتديله الجنيه المقطع خلي الجنيه الجديد لك في جيبك مش ده تطفيف ها؟ ليه؟ لأن لأن أنت تؤثر نفسك بالخير وتترك الشر لأخيك ولن يكمل إيمان أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب أو كلام نقوله بس كلام نقوله نطلع من الجامع كل واحد عايز يطلع قبل التاني طب بالله عليك أنت بتتصارع رايح فين؟ ماما مصطفى قاعدة في البيت يعني بنفس هي ما اتغيرتش مستعجل على ايه؟ خليك في رحمة الله هنا شوية بدل ما تروح لحتة تانية لكن لا نطلع برضه العربية تدخل في بعضها والناس تزعق الله انتوا لسه طالعين من ده, ده سيدنا عمر بن عبد العزيز كان العلماء يجلسون معه يتحدثون عن الدار الاخره فيقول قائلهم كنا نقوم من مجلس امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كانما نشرنا من قبورنا قال له التوب ده ما يساويش الا 200 قال له يا عم انت مالك قال له انا مالي ازاي راح واخد التوب وطلع يجري الراجل طلع وراه يجري حرامي راح ابو حنيفه لابن اخوه يا ابن اخي انت بتبيع الراجل ب 400 ليه مش قايل لك ده ب 200 قال له لقد راضي يا عماه انا انا وانا بربط على ايده هو راضي وانا راضي ها ده راضينا احنا هو راضي قال اذا كان هو قد رضي فان الله لم يرضى اه ولذلك كان كان حديث سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والكلام ده لاخواننا برضه البقالين والتجار والكده ايه ال- الجالب مرزوق والمحتكر ملعون الجالب اللي بيجلب السلعه عشان يبيعها وبالربح برضه وبالحلال ربنا يوسع عليه واللي يشم خبر ان السلعه هتغلى ويخبيها زي ما يكون مثلا دواء هيختفي في الصيدليه وده دواء دواء علاج الناس المرضى ربنا يشفي كل مريض سبحان الله يروح مخبي الدواء لا والله مش موجود لا والله وبيحلف كمان لا والله فين يقول له بس يعني انت عارف آه، ده انا جاي لك من طرف فلان بيه طلع له الكارت اه يقول له بس تحرجني هو كان في اخر واحده برضه على كل انها تاخدها سيادتك وخلاص لا اله الا الله اه ده والعياذ بالله آه، المحتكر ملعون محتكر السلعه كابليس مطرود من رحمه الله اه لانه عاي- عايز ي- سبحان الله العظيم لا اله الا الله ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش لا تناجشوا ولا يبيع احدكم على بيع بعض تناجش يعني ايه يعني يعمل منظر كده يجيب خمسه سته من صبيانه ها مين يشتري نعمل مزاد بتاع اتاري تمثيليه وانت تتدبس في النص سبحان الله اهو ده ايه غبن او ايه او او تدليس في عقد البيت تقول لي ايه للناس كله بما سد بس يلزقها له يلا شيل الحمد لله خلصنا منها لزقناها له طب وبعدين ويوم القيامه ماذا تقول لله فالسابقون جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا رهبان الليل فرسان النهار رضي الله عنهم الواحد منهم الآخرة دي قدامه على طول الآخرة دي ما, ما, ما تغيبش عنه أبدا أبدا سيدنا أبو بكر في يوم أن مات العائشة نعم يا أبت قال لها رجعي لبيت المال الحاجات اللي عندي هنا ده كان هو بياخد مرتب من بيت المال حلال وبعدين فلقيوا عنده ايه جرة زلعة يعني ها زير ها حط فيه مية ورحاية رحى طحن عليها خلاص ورقوة رقوة كده جلد حاجة بتتعلق كده يحط فيها إن كان شوية كسر عيش ولا ها وحيس يعني سجادة قديمة كده من صوف كان يفرش نصها ويتغطى هو وأم رومان بنصها العائشة لما موت ترجعي ده لبيت المال عشان كده يعني اعود الى الله كما نزلت الى الدنيا ادي اللي بيدور على اخرته من السابقين ولا مش من السابقين يا خبر أبيض، ده قدام السابقين رضي الله عنه عمر الله يرضى عليه ها يا امير المؤمنين وبينازع بقى خلاص الروح بتطلع قال وددت وددت أن أموت أن كنت قد عشت كفافا لا علي ولا لي ولا ألي أمر المسلمين يوما واحدا آه بس وهو من شدة الألم والطعنة بتاعت أبو لؤلؤة مأثرة في جنبه فيمسك التبنة ليه تبنة كده بي- بي- بيمسك في الأرض من شدة الألم مش راضي يتأوه عشان ما يفزعش اللي حواليه فماسك تبنة يقول ليتني كنت تبنة ليت أم عمر لم تلد عمرا يا ليتني كنت نسيا منسيا ادي عمر بن الخطاب ادي عمر بن الخطاب سيدنا عثمان الله يرضى عليه ها، تصوروا عليه حجرته في الدور العلوي وكان يقرأ في سورة التوبة رضي الله عنه ودخلوا عليه وهو يقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم آخر التوبة دخل عليه وقتلوه وسالت دماؤه الزكية على المصحف وذهب إلى الله عز وجل شهيدا ثم جاء علي كرم الله وجهه ليلة 17 رمضان وراح يصلي الفجر طعنه ابن أبي ملجم هؤلاء هم السابقون عمار الله يرضى عليه ابن ياسر ها بلال ابو ذر عبد الرحمن بن عوف دول طبقة السابقين تعال بقى لأهل اليمين أهل اليمين دول ناس ربنا يجعلنا وإياكم من أهل اليمين أناس الدار الآخرة أمامهم ولكن لا يرتكبون ما حرم الله ولكن الدنيا قد تشغلهم قليلا ولكنهم أوابين إلى الله عز وجل رجعين إلى الله كل شوية إيه يعني برضو يس- ي- يغلط غلطة ويتوب لكن هما الغلطات درجات أبو ذر نسي مرة فوضع رجله اليسرى في نعله لبس الرجل الشمال قبل الرجل الايه اليمين فتصدق بدينار قال خالفت سنة رسول الله يا سلام ايه ده سهل بن عبد الله الله يرضى عليه التستري قعد مع المريدين جابوا بطيخ كل يا سهل قال كل انتوا فهم. كل يا امام قال لا قال الله هو البطيخ ايه في حاجه ورد فيه شيء قال لا امال ايه قال لا ادري كيف كان ياكله رسول الله ما اعرفش الطريقه اللي كان بياكل بيها ترى كان بياكل يحط البذر في ايده الشمال ولا في ايده اليمين انا ده مش عارف الطريقه مفيش داعي بقى يا سلام يا سلام على تحري مش ممكن تعالى يا انس ابن مالك امك بتشتكي يا انس من ايه يا رسول الله قالوا بتقول انس ما بيرضاش ياكل معايا ليه يا انس ما تاكلش مع والدتك ليه ما تاكلش مع امك ليه يا انس قال يا رسول الله اخاف ان تمتد يدي الى جزء في الصحفه قد وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها ها سابقين ولا مش سابقين هادي الناس هادي الناس مش كناس عيل صغير يطلع كده في المقبر الجديد يقرا كتاب او كتابين يقول لك اه ابو حنيفه مين ابو حنيفه ابو حنيفه رجل وانا وانا رجل مين اللي قال لك مين قال لك انك رجل ها ابو حنيفه رجل اه دي صح انت فيها لكن انت رجل دي مشكوك فيها ها في العلم يعني سبحان الله. هو قرا يعني كتابين قال لك بس ده انا حويت العلم من جلباته ها ده ابو حنيفه بعد العلم ده كله يقول ايه راينا هذا صواب يحتمل الخطا ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب فمن رأى غير ما رأينا فله ما رأى ولنا ما رأينا سبحان الله إذا رأيت ده كلام أبو حنيفة إذا رأيت مذهبي يخ... مذهبي هو الحديث الصحيح فإن رأيت مذهبي يخالف الحديث الصحيح فخذ بالحديث الصحيح ودع مذهبي يقول لك احنا اللي فاهمينها احنا اللي عارفينها ا- شيلها بس انت في رقبته مالكش دعوه يقول لا المذهب بتاعي الحديث الصحيح لما تلاقي المذهب يختلف مع الحديث الصحيح يبقى الحديث الصحيح بتاخد به هكذا كانوا رضي الله عنهم وكان الامام الشافعي يقول ايه ما حاججت احدا دخلش مع عالم في مناقشه الا ودعوت الله عز وجل ان يجعل الحجه على لسانه لا على لسانه ها ايه رايك يعني ربنا ينطق الحق على لسان من امامه مش احاول آه، اظهر نفسي ان انا ابو العريف لا ادي اصحاب ال- ادي السابقون وادي الدرجه الثانيه اللي وراهم من اصحاب اليمين يقول الله عز وجل واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود السدر اللي هو الايه النبق نبق عارفين شجر النبق نبق ده سبحان الله احنا اتفقنا من في الحلقات الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء يعني مجرد ايه مسميات مسميات يعني اضرب لك مثال اوضح الجماعه رواد الفضاء لما بيطلعوا رواد الفضاء لما بيطلعوا فوق عايزين تغذيه صح ولا لا اكلهم يا ترى بياخد معاه حله الملوخيه وحله المحشي وكيس الترشي لا لا ده بيدوا له حاجات زي كبسولات الكبسوله دي فيها بروتين والكبسوله دي فيها كار- كربوهيدرات والكبسوله دي فيها الأح- مش عارف ايه الفيتامينات المختلفه ياكل خلاص يبقى ال- يعني الكبسوله دي يقول لك يا سيدي الشيخ يعني الكبسوله دي بدل خمس بطاطسات مثلا آه، اعتبر كده مثلا يعني اذا كان في الدنيا بنصنع حاجه بالشكل ده فما بالك بما يصنعه المليك سبحانه لاهل الجنه يعني لما يذكر صدر مخطوط واحد يقول لك الله هو كل الغاغه دي كلها والجنة عشان شجرتين في الجنه من نبق لا دي اسماء بس اسماء فقط واتوا به متشابها قل يا ولي الرحمن ان اللون واحد ولكن الطعم مختلف موضوع مختلف تماما نعيم حيث لا اذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر سدر مخضوض مخضوض يعني ايه شجر النبقة اصلا في شوك يقول لك الله طب ده لو واحد قرب يتشك ولا لا مخضوض يعني منزوع شوكه ما فيهوش ايه فيهوش شوك لان مفيش اي نوع من الالم في الاخره انت من ساعه تقوم الصبح وانت في الام شتى لكن في الاخره ان شاء الله رب العالمين ربنا يجعلنا واياكم والمسلمين من اهل الجنه مفيش لا الم ولا اسى ولا حزن ولا اكتئاب ولا الكلام ده كله ولا كلام ده حتى مراتك في الجنه لن تسمع منها الا كلا كل كلام طيب عمرك ما تسمع التسبيح اللي انت بتسمعه تسمع كلام طيب قوي ان شاء الله رب العالمين ومش معنى كده ان احنا بنهاجم الستات ابدا هذا كتر خيرهم بيجوا بيسمعونا ويبارك ربنا فيهم واذا صلحنا صلح المجتمع كله اما ليه سبحان الله في سدر مخضوض وطلح منضود الطلح اللي هو الموز بس منضود منظم كده شكله حلو لا فيه تراب ولا فيه كده من دبلان ولا حاجه لا سبحان الله وظل ممدود الله يقول لك الظل ده جاي منين الله ده ربنا يوم القيامة يبدل الأرض غير الأرض والسماوات والشمس خلاص تترك المدار بتاعها الظل ده جاي منين الله ده الظل ده يبدو نوع من النعيم في الجنة نوع من النعيم في الجنة لأن ربنا جعل من آياته في الدنيا الظل وجعل الشمس عليه دليلا صح ولا لا الشمس تطلع تبتدي ايه الظل يكبر يكبر وبعدين يبتدي يقصر لغايه ما يدخل الظهر وبعدين يبتدي يطول تاني لغايه ما يبقى كل شيء مثله عند صلاه العصر وبعدين بعد كده يبتدي لغايه ما الشمس تغرب كده يبقى تعرف ان الشمس ايه لتعلموا عدد السنين والحساب لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فلك مدبره خالق الفلك سبحانه اجرام واخبار وحاجه موضوع يعني يشيب له الولدان لو فكرنا فيه جليا سبحان الله ظل ممدود ظل سبحان الله وماء مسكوب قالوا يا سلام يا رسول الله يعني المايه كده مدلوقه كده مسايحه على بعضها قال سبحان الذي سكبه وسبحان من حده اه هو مسكوب اه لكن بيجري في ايه في في مجرى له بحيث ما يغرقش حد واكيد ميه طعمها بقى ها ده انت يا مؤمن لو جيت تزورني مره في المعمل اوريك عينه من اللي انت بتشربها في الحنفيه كل سنه وانت طيب يعني الحمد لله هي عباره عن شرب وغذاء في نفس الوقت بس غذاء شكله ايه ها. انا مش عايز اكرهك في الميه اشرب وتوكل على الله بس قبل ما تشرب الميه قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء كانما تتحسى سما ان شاء الله يعني خير وماء مسكوب الميه مسكوبه كده سبحان الله بس ميه نضيفه ما فيهاش لان في سوره محمد قال ايه؟ قال وماء غير آسن غير آسن يعني ايه؟ يعني مش ميه معطنه مش ميه فيها نسبه الكرول زايده لغايه ما ما تخلي معدتك تشتغل من جوه اللي عنده عين قرحه ولا حاجه ربنا يشفي كل مريض ملام سبحان الله وماء مسكوب وفاكهه كثيره يا سلام ما حددهاش هنا بقى فاكهه ايه؟ كثيره ده ربنا لما يقول كثيره ها ده انت لما يا غلبان مره لما تتعزم عزومه من الاياهم دول بتوع الفنادق السبع نجوم الخمس نجوم وفي سبعه ما فيش خمس نجوم يقول لك ده استاذ كان هناك اوبن بوفيه بوفيه مفتوح كل وشيل براحتك بقى ده واحد غلبان طباخ ولا عامل الكلام ده تخيل بقى لما ربنا يقول لك وفاكهه كثيره يبقى الفاكهه دي عادتها قد ايه؟ لا مقطوعه ولا ممنوعه ها يعني تيجي الفاكهه يا اما تخلص الكيلو ونص برتقال اللي انت جايبه في البيت يخلص كل واحد ياخد له واحده لفه في العيله انتهت الايه؟ انتهى الكيلو ونص اللي انت جايبه صح؟ ويجي في الصيف ما فيش برتقال صح ولا لا؟ يبقى اتمنع هنا لا في الجنه بقى ها في الجنه لا بقى لا مقطوعه ولا ممنوعه لا في بقى فاكهه شتويه ولا فاكهه صيفيه اي فاكهه تتخيلها موجوده في جنه الرحمن اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين وفرش مرفوعة الفرش هنا كناية عن ايه عن الزوجات بس القرآن بيحدث بأدب مش زي الجماعة بتوع الأدب اللي ما عندهمش أدب في الدنيا اللي بيكتبوا قصص بيقول لك ده ده الأديب الفلاني ويكتب كلام لا ده هنا بقى وفرش مرفوعة الفرش هنا مش قصدهم السراير لا كناية عن الايه عن الزوجات سبحان الله شوف قال ايه إنا أنشأناهن إنشاء يبقى دي مين بقى دي مش مراتك بتاع الدنيا الحتة دي بقى لا دي مين دي اللي ربنا قال لها كوني فكانت شكلها ايه دي تخيل انت واحدة اذا بصقت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا يبقى لسانها بينقط ايه ها اكيد بينقط حاجة حلوة ما ان شاء الله ربنا يرينا واياك ها سبحان الله ها وبعدين قال لو خرج انملها يعني طرف سببتها ها طرف صباعها ها لو خرج الى الناس في ليلة في ليلة داجية ها لحولته نهارا مضيئا ترى بياض وجهك في صفحة خدها كلامها طيب وشكلها طيب وسبحان الله ربنا يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم يا رب عرب جمع عروب والعروب هي المتحببة لزوجها مش شكاكة فيه لما تشكش مفيش شك هناك الشك ده والدبابيس دي في الدنيا في الآخرة إن شاء الله مفيش شك قال في إيه اطمئنان ليه لأن ربنا وصفهم قال كأنهن بيض إيه مكنون مكنون يعني إيه متداري ولا مفعوص في 166 لا متداري حدش يجي عنده حصان من أكف اللامسين حلال على مين على صاحبه بس ذاك قالوا اللي في الدنيا محافظ على مراته بالشكل ده وبناته بالشكل ده واللي هم في رقبته في الدنيا يعني مراتك وامك وبنتك واختك وعمتك وخالتك ها وانت محافظ عليهم لا بيسلموا على حد لان السلام حرام ولا حد بيشوفهم لان لازم يكونوا محجبات يتقين الله عز وجل سبحان الله يبقى انت بتخليهم ايه في الدنيا كالبيض المكنون يبقى انت بتجهزهم ان يبقى من ضمن البيض المكنون في الجنة ولك ايضا من امثالهن بيض مكنون في الجنة انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الاخرين سبحان الله لكن في السابقين قال ثلة من الاولين وايه وقليل من الاخرين وقليل من الاخرين سبحان الله آخر السورة بقى بيتحدث القرآن عن حالة نزع الروح تعداء دي أصعب اللحظات عند المؤمن اللهم خفف عنا سكرات الموت يا رب فلولا إذا بلغت الحلقوم دي اللي هي الايه الروح الروح خلاص اهي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون لمين للميت كلنا قاعدين حواليه ده تعبان ده بيتنفس بصعوبة ده يا ترى هو حاله ايه دلوقتي ده بطل كلام من اول امبارح ده دخل في غيبوبة من اسبوع وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم يا الله ما توحدوه لا اله الا الله سبحان الله يعني احنا قاعدين باصين عليه بينا بينا وبينه قد ايه اللي قاعد عن جنب دماغه واللي قاعد جنب ايده واللي قاعد عند رجليه واللي قاعد تحت جنب السرير واللي قاعد على جنب المرتبه واللي قاعد سبحان الله كل ده ايه احنا قريبين منه اهو ربنا قال لا ده احنا بقى اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون انتوا مش شايفين احنا اقرب بقى لان خلاص الملائكه بدات تدخل لملك الموت والفريق المساعد دول اللي اتفقنا عليه في الحلقه الاولى والثانيه في حلقات الدار الاخره وخلاص الامر حم القضاء وملك الموت لا يقف امامه لا باب ولا بواب ممكن يدخل على السكرتير الخاص بتاع البيت يقول له اقابل البيت مش ممكن ادخل مره واحده خلاص ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين حد يقدر يرجع الروح دي تاني خلاص خدناها بقى احنا ها حد يقدر يرجع ومن الخير يقول لك طب يا دكتور اعمل محاوله محاوله ايه محاولة ايه عجز الطب والطبيب الحكيم خلاص وخطى الموت اسرعت لا تريمه خلاص ما يقدرش حد بلما هو الله عز وجل اقرب اليه منا والملائكة خلاص نزلوا وهو اصبح في عالم غير عالمنا ويمكن مفتح عينيه لكن مش قادر يتكلم ولو نطق لقال لنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى قال ايه قال فكشفنا عنك غطاءك يبقى كان في الدنيا ايه متغطى على بصيرته بصيرته ما مش بقى مش شايف قاعد يظلم ويغتاب وينم وياخد ويختلق الله الله الله سبحان الله لو ايقن ان دي اصعب اللحظات دي صعبه قوي وضربت لكم المثل من قبل ان الحديث يقول من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره لقاء الله والعياذ بالله كره الله لقاء طب يحب لقاء الله ازاي قال يقدم سابقة اعمال طيبة قال حتى بعد ما ينزل الى القبر ويجلسه ويجلسه الملكان يقعدوه قال فيتخيل له ان الشمس اوشكت على المغيب تخيلوا كده مع ان القبر القبر فيه شمس ترجع الى الدنيا تحب ترجع تاني اذا كان مؤمن بقى يبقى لدار الهموم والاحزان تريدان ان ترجعاني قدماني الى ربي قدماني ارجع فين؟ انا سبت الدنيا وهمها وبلاويها والست والعيال وال- والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والبلاوي دي كلها وجيت هنا في رحمه الله اما الثاني اول ما يقولوا اول ما يشوفوا لك الموت جاي عليه والبل- يقولوا- يقولوا- رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت الله طب ما ادينا لك 30 سنه و40 سنه و60 سنه اشمعنى يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير مش ممكن هو عاء الله يع- يعلم ما توسوس به نفسه نعلم ما توسوس به ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اه هو هو عالم ال- سبحانه وتعالى ب- ب- بنفسيه عبده طب تبني بس يومين بس يا ماما ان انت بتروح تدفن اخوك او ابوك او ابنك وتنتحد عند القبر وتركز وتنوي انك ترجع تايب نائب الى الله خلاص هنبطل بقى لا قعدة قهوة ولا مروحة كلام فاضي ولا مش عارف ايه ولا ايه كلام اول ما يسيب بس صلاح تاني لا عمارة كده ايه ايه العمارة دي ايه يا اخي دي طالب خمسة مليون الله انت قبل ما كنت لسه في الاخرة اهو هكذا العبد لان ال- ال- السفنة اللي جوه ضعيفة البطارية بتاعته مهوية مهربة ها موصله بالارضي ها لكن لو بطاريه شحن جنريتور بقى من هو ها 100000 حصان ده كان يبقى جر هوان في العقيده امال ايه خلاص سبحان الله ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينون ترجعونها ان كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين ده مين؟ اللي بيموت ده اللي, اللي بيموت إن كان بقى اللهم اجعلنا منهم يا رب فروح وريحان وجنة نعيم الله الروح هي الراحة الروح الروح هي الايه؟ الراحة الراحة غير الايه؟ الروح كان سيدنا الحبيب لما يزور المقابر يا خالق هذه الأجساد البالية ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي شوف شوف شوف كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم مش ادخل عليها روحا من عندك لا روح تبقى صفحتان ها، لكن ادخل عليها ايه روحا من عندك الروح اللي هو الايه الراحه الراحه يستريح يستريح فين يستريح لان قلنا ان القبر اول منزل من منازل الاخره فان كان يسيرا فما بعده ايسر وان كان عسيرا فما بعده اشد يعني الكتاب يقرا من عنوانه يا اما روضه من من من, من, من روضات الجنه او من رياض الجنه يا اما والعياذ بالله ايه حفر الحفر النار والكلام ده قتلناه بحثا من قبل فاما ان كان من اصحاب فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم طب جنه نعيم فين برضه ما هو يفتح له باب يرى مقعده من الجنه فيقول يا رب ايه عجل بالساعه عجل بالساعه ننزل درجة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلم أصحاب اليمين من كل سوء ليه؟ لأن حسناتهم غلبت سيئاتهم والله سبحانه وتعالى قد تولى آه تولاهم بفضله وبرحمته وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله رب العالمين مكذبين بالآخرة مكذبين للعلماء مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبين لكل ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الضالين البعيد والعياذ بالله عن طريق الصواب وطريق الهداية فنزل من حميم وقلنا ان النزل هو الايه المكان اللي الانسان والعياذ بالله زي ال- ال- الجماعه ال- بعض البلاد العربيه تقول على الفندق نزل هو كده باللغه العربيه فعلا النزل ده فندق المكان اللي هيبات ويقعد ويعيش فيه نزل من حميم وتصفيه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم سبحان الله. لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم لكن الناس تالف في السجود تسمع كلام غريب 600 صيغه طب ليه؟ قول في ال- في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات خمسه سبعه تسعه على قدر ما يفتح الله عليك في السجود سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات لكن كل واحد يالف واحد يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى وواحد يقول له سبحان هو هو الدين فيه كمان آه، طبعا من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد ها، والاقتصار الاقتصار في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة ما ما ما ما نوسعش لأن الزيادة في الدين كالنقص فيه تزود في الدين زي ما بتشيل منه ليه؟ لأن الدين قد رضيه الله لنا سبحان الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإيه؟ الإسلام دين خلاص يبقى لا فيه لا زيادة ولا نقص طيب يا سيدي. ده في سورة الإيه؟ الواقعة تعالى يا سيدي لسورة الحاقة فيها آيتين برضه احنا في الحديث عن الجنة بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة تعرضون لا تخفى منكم خافية يا مش حاجة تستخبى قال في نقطة بقى لو حد مننا يا اخوانا عمل ذنب وربنا ستره وهو ما اتكلمش عن الذنب ده ما راحش حكى ما راحش افتخر ما راحش قال ده انا ولد يعني نصح او عملت وسويت لان ده مجاهر بالمعصيه هو عمل الذنب وستره الله خلاص وما اتكلمش مع حد قال ان الله اكرم من ان يفضحه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه كريم ولا مش كريم؟ كريم لان لو سترك في الدنيا يبقى ده دليل ستر الاخره اللهم استرنا دنيا واخرى يا رب العالمين يا رب امين اللهم لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه بس في نقطه اوعى تعمل معاصي وانت تعجب بستر الله عليك فده اسمه استدراج يعني سيبك مرة ومرة ومرة وعشرة وعشرين وبعدين وبعدين ما حاجة من الاثنين بقى لما انت بتس... ب... ب... بتستهزئ بمقام الله عز وجل والعياذ بالله وحاشا لله ان يكون كذلك سبحان الله واما انك مش موقن ان عذاب ربك لشديد هنا بقى ساعتها ترفع على رؤوس الاشهاد يوم القيامه الا يوم ايه سبحان الله لا تخفى منكم خافيه مش حاجه بتستخبى خافيه قد كده عمل قد كده عملته سبحان قال ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيره ولا كبيره الا احصاها مكتوبه سبحان الله بالملي لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه عامل زي ما ضربنا المثل الواد اللي اخر السنه خد الشهاده وفيها الدرجات النهائيه كل ما يقابل حد فرحان يقول له طب انت انت عارف انا تحت بطني ايه دلوقتي الظرف اللي فيه ده ده فيه ايه يقول له فيه ايه يا ترى فيه الشهاده بتاعتي شوف اتفرج ها 100% في الرياضه مش عارف جيد جدا في الكيمياء مش عارف امتياز في العب... في, ال- في, ال- في الطبيعه يلا ما ما شاء الله فرحان تخيل ال- الشهاده فيها كحك كلها حاجه لا يقطعها يا العيال بيزور فيها العيال بيزور العيال الصغيرين من دلوقتي بيزور في الشهاده امال لما يكبر هيبقى يبقى شكله ايه بقى؟ ها لما يزور دلوقتي يبقى بكره ان شاء الله ايه؟ والمصيبه الام تكذب على الراجل برضه لا نجح في الرياضه الحمد لله الشهر ده والواد يعني واخد صفر من 100 ولا صفر من 20 سبحان الله طب ليه حتى في العلاقه أما ربنا ما يباركش يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما فاذا خان احدهما رفع الله يده واكبر الشركات الشركات الزوجيه الزوج والزوجه ما دام قلبهم على بعض ربنا سبحانه وتعالى يد الله موجوده في البيت ورحمه الله موجوده والعياذ بالله واحد منهم يبتدي يخون من معامله ومن غش وتدليس الى اخره ربنا سبحانه وتعالى يرفع يده من هذا البيت تخيل بيت ليست فيه رحمه الله ماذا يكون فيه هاؤم اقرأوا كتابيه اه رفع الفخور به اني ظننت اني ملاق حسابيه مش ظننت يعني ظن التر- لا اني موقن انا كنت موقن ان الحساب هاجي واشوفه سبحان الله فهو في عيشة راضية الله العيشة نفسها راضية امال صاحبها يبقى شكله ايه ها العيشه نفسها راضيه امال صاحب العيشه يبقى شكله ايه ها اللهم اجعلنا منهم يا رب في جنه عاليه قطوفها دانيه يعني انت نمت على السرير بتاعك في الجنه وال- والتفاحه بعيد عنك تقول انا عايز التفاحه دي تيجي في بقي يروح الغصن مايل عشان ايه ما تتعبش وتمد ايدك يا كرم الله يا كرم الله سبحان الله العظيم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه انتوا مش صمتوا في رمضان وصمتوا اثنين وخميس وصمتوا يوم ويوم لا وقمتوا الليل وتعبتوا وتعذبتوا والناس قعدوا يتريقوا عليكم وسيبنا الشيخ راح سيبنا الشيخ جه ست الحاجه وصلت ست الحاجه جت مش عارف البركات حلت يبقى خدونا على جناحكم يبقى احجزوا لنا حته جنبكم مش ده كل ده بيحصل قال لا بقى انتوا تعبتوا وشفتوا الويل لا هنا بقى ايه الراحه الابديه يا اهل الجنه خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت اللهم اجعلها جنه ابدا يا رب العالمين على سيد سورة المطففين أقول أنا أقتبس كده آه. إن الأبرار لفي نعيم اللهم اجعلنا منهم يا رب آه. الأبرار جمع إيه؟ بار والبار اللي يعمل كل إيه؟ كل بر كل بر ما يعملش الإثم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بص على بعض كده تعرف في وجوههم نظرة النعيم تبص على وشه كده ها يعني سبحان الله حاجة يعني البشر بينطق من وجهه النظرة دي جات له منين؟ قال من ساعة وهو داخل الجنة سقوه شربة من حوض الكوثر شرب من حوض الكوثر حصل له ثلاث حاجات نزع الغل والحقد والحسد من قلبه فما يحقدش على حد في الجنة يقول الله فلان واخد أكتر مني فلان له جنة أكتر مني فلان القصر بتاعه أحلى من قصري مفيش الكلام ده لا غل ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد مفيش الكلام ده وبعدين وشه ينور ليه لان هو بقى صار من من, من جيران الله عز وجل ده في, البل... في, في, في الدنيا بيقول لك من جور السعيد يسعد فما بالك بجوار الله وجوار رسل الله وجوار صحابة رسول الله ها وجوار أهل الخيرات يبقى ده, ده جار الهنا ها جار الهنا سبحان الله واحد ساكن جنب جوار عباد الرحمن يبقى شكله ايه بالله عليك ها اكيد يعني سبحان الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم ايه كمان لما يشرب من حوض الكوثر قال يرضى عن الله ويرضى الله عنه خلاص رضا وده اعظم نعمه يسقون من رحيق مك- مختوم الرحيق اللي هو صفوة الخمر فالثاني خمر اللي اتفقنا من قبل انها لا تغتال عقول ولا يسكر ولا يهزي ولا يخرف ولا سبحان الله ختامه مسك يا الله اللهم اجعل ختامها مسك يا رب اخر ما يشرب يبقى طعم بقه مسك يا خبر ده احنا لو البتاع بيبيعوه آه، اه قدام المساجد وفي الب- عند بتوع البتاع يقول لك اتفضل يا استاذ مسك مسك ب 75 قرش يا سلام هو المسك رخص كده ماشي انا أنا تاخد التعين مسك مين امسك بقى فلوسك احسن المهم سبحان الله مسك تخيل انت بقى في الشرب تلاقي المسك ده ريحه ايه يعني طعم ال- الشرب ده مسك اخره يا بس مسك ايه مسك رباني الله شوف بالله عليك ربنا يكتبها لنا واياك مرات ومرات والحج واعتمر يحج مرات ومرات ان شاء الله لما تقبل الحجر الاسود شوف ريحه الحجر ها عارفين الريحه اللي بيحطوها للحجر الاسود دي الدرهم او الجرام الجرام الواحد ب 7000 ريال الدر الجرام شوف بقى كل يوم يحطوا كام جرام ها قول يجي نص كيلو كده شوف الريحه شكلها ايه وده ايه ده حاجه مسك بتاع دنيا اما المسك الاخروي يبقى شكله ايه ها، سبحان الله ختامه مسك الله. اللي خلى في الجنة يا مؤمن لما السحاب يجي فوقك يمطر تمطر السماء عليك في الجنة تمطر عليك ايه مسك برضه مسك ال- ال- الطوب الحيطان بتاع قصرك في الجنة انا بقول لك الكلام ده عشان تصبر في الدنيا وتتقي الله ال- ال- ال- ال- الحيطان قال ايه الطوبة فضة وطوبة ذهب الملاط اللي هو ال- المونه اللي هي الخرسانه يعني اللي ماسكه ال- ال- الطوبتين مع بعض مسك والزعفران ياه دي حاجه تصبر ولا ما تصبرش؟ ده انت تصبر نص اللهم اجعلنا واياك من الصابرين قالت لي ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اه ادي ادي التنافس الحقيقي مش نتنافس مين اللي يرسى عليه العتب مين اللي يلهب الشقه بتاع المحافظه لا يتنافس في الخير يتنافس في صنع الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون بها يعني ايه منها يشرب منها الايه المقربون تسنيم جاي من سنام الجمل يعني حاجه عين جايه من فوق كده جايه منين الله اعلم بقى من من رزق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني دايما ايه ال ال ال ال ال ال الرحيق اللي هو اخره مسك ده سبحان الله ممزوج بعين التسنيم ده سبحان الله حاجه يعني ملكا كبيرا تعالى لسورة الذاريات احنا كده بنت- بنتنقل كده في الناس شوف القرآن جميل ازاي حلو بس احنا عايزين نقرأه بتدبر سبحان الله ان المتقين في جنات وعيون جنات وعيون سبحان الله. وثبت علميا ان النظر الى الماء والى الخضرة يجلو البصر والبصيرة يريحك نفسيا ها يريحك نفسيا تستريح كده مش تبص تلاقي الامارات خنقات من هنا ومن هنا ومن هنا وت- سبحان الله وتبص في وجوه المصريين تلاقيهم مكتئبين سبحان طب هتبص منين بقى ان شاء الله لكن الناس في الجنه بقى جنات وعيون سبحان الله اخذين ما اتاهم ربهم اه كل الفضل ده من عند من انهم كانوا قبل ذلك محسنين اللهم اجعلنا من اهل الاحسان صفاتهم ايه بقى صفة المحسنين دول ايه احنا عايزين نبقى زيهم اهو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انا بزعل قوي من المصريين يقول لك انا لازم انام 8 ساعات في اليوم طب يا استاذ نام 8 ساعات ال 8 ساعات دول لو عشت 60 سنة يبقى انت نمت كام سنة 20 سنة 20 سنة نوم ماشي يبقى فاضل لك من ال 60 سنة كام 40 40 سنة منهم 15 مع عيالك ها فضل كام سنة 25 مش مش بنحسب مع بعض 25 فضل 25 سنة قعدت 15 سنة ما تصليش فيهم ها ممكن ولا ايه آه، في اللي ربنا فتح عليه وصلى من عنده اربع سنين ربنا يا رب يجعلنا واياكم من هؤلاء ويجعل ابناءنا وبناتنا من المحافظين والمحافظين على الصلاه يبقى سبحان الله لما تضيع على عمرك كده وبعدين 25 سنه بقى كم ساعه اكل وكم ساعه في المواصلات وكم ساعه قدام التلفزيون وكم ساعه في الاستاد وكم ساعه خناقه وكم ساعه في المحكمه وكم ساعه في طابور الجمعيه وبعدين يقول لك انا استاذ ساعه ربك وساعه قلبك انا عايز اعرف فين الساعه بتاعت ربك فين ها احسبها كده تلاقيك خسران في الاخر كده ولا ايه؟ عايز ابقى عايزك تبقى ناصح في حسابات الدار الاخره الله يبقى تنام 20 سنه في حد ينام 20 سنه معقولة؟ لا رجعها بقى بس بقى بعد ما طلعها هتلاقيها كبيرة قوي، انت مش واخد بالك بس انت معايا. تلاقيك متعشي وجاي ولا متغدى وجاي. ماشي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اه قليلا من الليل. يبقى الاستثناء هو الايه؟ النوم والقاعدة هي الايه؟ هي القيام. هي القيام. الله مش الشيخ ناصر الله يكرمه اول ما يقرا الواقعة اللي هي وقعته اللي- الله ده ده ده ده انا اخلصها كلها في الركعة. الله ليه لان يقول لك يا استاذ ده في راجل عسل عندنا جنب بيتنا ما عنده الكوثر ما شاء الله ربنا يكرمه الله القران جميل وعايزين بس يعني نطول شويه يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل رحمته اه سبحان الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون اول الليل ينادي المنادي الا ليقم العابدون تقوم طائفة نص الليل ينادي ألا ليقم القانتون تقوم طائفة ثلث الليل الأخير ألا ليقم المستغفرون بالأسحار يأذن الفجر ألا ليقم الغافلون أما لو طلعت الشمس مفيش في الحديث ذكر حاجة كأنهم موتى كأنهم موتى سبحان الله سبحان الله وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق شوف حق حقه وفكر انه جاي انت بتديله من عندك لا ده حقه حقه اه حقه للسائل والمحروم حقه هو امال ايه حق سبحان الله تعالى يا سيدي للسجده تتجا برضه نفس في نفس المعنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يا سلام على كلمة تتجافى دي جاي من الفعل ايه؟ جفا جفا ده زي ايه؟ ها؟ أه؟ عدم القبول يقول لك البعد ايه؟ البعد جفا البعد ايه؟ جفا سبحان الله ف... ففي جفا في كرا في عدم حب بينه وبين السرير اما الحب بينه وبين ايه؟ من الصلاة آه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يبقى هو الأول طمعان ولا خايف خايف خايف هو لذلك بقول لك في الدار الآخرة عايزين نخاف أكثر من نرجو خلي خوفك أكبر ليه؟ لأن أنت لما تخاف النهاردة إن شاء الله تأمن بكرة بإذن الله ولو أمنت الله اليوم لا أخافك يوم لا أجمع على عبدي أمنان ولا خوفا خلاص؟ طيب يا سيدي سبحان الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نفس القضية الأموال هي حق معلوم ماشي سبحان الله فلا تعلم نفس أي نفس ما أخفي لهم من قرة أعين محدش يعرف ربنا مخبي لهم خير قد إيه في الآخرة جزاء بما كانوا يعملون اللهم اجعلنا منهم يا رب تعالى لسورة الطور يا سلام القرآن أنا عايزك تقرأ القرآن بتدار وأنا مش اتفقنا من سنوات وأنت بتختم القرآن بتقرأ القرآن جنبك أجندة ولا ورق تقول الصفحة دي أنا مريت بكم أمر كذا وكذا تكتبهم ومريت بكم ناس كذا وكذا وكذا تبتدي تطبق على روحك في الأسبوع ده أنا عملت الأمر ده ولا لا النهي ده انتهيت عنه ولا لا الكلام ده لمين الك... وهكذا أدي اللي بيقرأ القرآن بتدبر طيب إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم مبسوطين بنعمة الله عليهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم والعياذ بالله العذاب الآخر والعياذ بالله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ايش معنى كلمة هنيئا كلوا واشربوا خلاص ايش معنى هنيئا دي قال لك ما فيهاش تنغيص ابدا لا الاكل هيخلص ولا افكر في ثمنه بكره ولا الاكل اكله يعمل لي مغص ولا يكون فيه مبيدات تعمل لي بلاوي في بطني ولا يكون الاكل فيه ابدا ده اكل حلال حلال حلال قد اوجده من يقول للشيء كن فيكون آه، سبحان الله هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه مصفوفه يعني موصوله على بعضها جنب بعض لان الاجتماع ده يبدو شوف انت لما بتجتمع مع اخوانك في المال بتبقى فرحان ها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان المسافر لوحده عامل زي الشيطان ليه؟ لأن ممكن الشيطان يضحك عليك في السكة يقول ليه يعني؟ يعني على صلاة الظهر يا عم امشي بالعربية زق كده يمكن قبل ما توصل كده يكون العصر لسه لكن لما معاه واحد تاني لا فلان يا راجل الظهر أذن هنصلي الأول بعدين تخرج إن شاء الله أحسن أحسن نموت في السكة ولا العربية تتقلب بينا ولا لا, لا يا عم ايش ايش ضمنا الله ليه ده هو ناصح آه عايز يقدم خيرا سبحان الله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين فيها على متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين يعني واسعة يعني سبحان الله والذين آمنوا اسمع بقى ايه رحمة الله هنا بقى واتبعتهم ذريتهم بإيمان طيب ألحقنا بهم ذريتهم ازاي يعني الأب والأم نفرض الأسرة كلها صالحة ودخلت الجنة اللهم اجعل أسرنا كلها من أهل الجنة يا رب الأب والأم درجتهم عالية نفرض عن الأولاد أو العكس الأولاد كانت أعمالهم طيبة أو لدرجة أخذوا درجة عالية أو أعلى من إيه من الأب والأم طب يحصل إيه أنت في الدنيا في الدنيا لو واحد قطع درجة تذكرة درجة أولى وقريبه قطع تذكرة ثانية درجة ثانية وعايزين يقعدوا مع بعض ينفع بتاع تاني يقعد مع اولى ولا بتاع اولى هو اللي يروح يقعد مع تانية هو كده يبقى ده انت مش ده صح ولا لا في الجنة العكس لان اللي بيدي الكريم ها اللي بيعطي الكريم ها لان هو سيدنا ابو ذر الله يرضى عليه قال له يا رسول الله كل من قال لا اله الا الله يدخل الجنه أيوة أبا ذر نعم يدخل الجنة يا أبا ذر قال له وإن سرق وإن زنى قال له وإن سرق وإن زنى ابو ذر عايز ياخد تاكيد هو مش له ده الغلابه اللي زحلتني وان سرق وان زنى يا رسول الله قال له وان سرق وان زنى قال له وان سرق وان زنى ها، ثلاث مرات قال له وان سرق وان زنى رغم انفك يا ابا ذر ها ها سيدنا ابو ذر كان يروح في المسجد النبوي ايديه ورا ظهره ويدخل الجنة رغم أنفك يا أبا ذر رغم أنفك يا أبا ذر هو يقول لروحه كده أنا إيش غصب عنك غصب عنك ها وذاك الأعرابي اللي قاعد يستزيد ال- الحبيب طب ما ما استزدتش ربك يا رسول الله دخ- يعني ال- ال- الرحمة دي بتاعت الآخرة قال له استزدت أعطاك إيه أعطاني كذا واستزدت تاني أه أعطاك إيه أعطاك كذا قام عمر بن الخطاب راح حط إيه إيده على بوق الراجل اسكت يا رجل الراجل الاعرابي قال له راح شايل ايد عمر بن الخطاب ارفع يدك يا ابن الخطاب ان الله هو الذي يعطي وليس ابن الخطاب وانا انت تدخل انت تدري من عندكم آه، سبحان الله لان الذي يعطي هو الكريم اه كريم سبحان الله والذين اه فل- فلذلك فلذلك ان الاب والام في درجه عاليه طب ربنا يجمع الشمس وعايزين يأتنسوا زي ما كانوا بيأتنسوا في الدنيا ربنا مطلع اللي تحت فوق يا سلام يطلع الدني الى العلي وما فيها من دنيج فاش كريم ولا مش كريم سلام والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء ما نقصناش من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم يا سلام في مدد اهو اللي بيسموه جهاز ال- سلاح التعيينات ولا ايه؟ لا ده رب ده اللي بيمد مين هنا بقى؟ آه الله وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون لا هي ميته ولا مضروبه على دماغها ولا هي جايه في المركبه دي لها سنتين لغايه ما بقت حجر ابدا ها؟ وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ما تجعلهمش آثمين الكأس لا يقال في اللغة العربية إلا لما يبقى مليء بالخمر واحد يسأل سؤال يتنازعون يا سيدنا الشيخ هو الجنة أنت مش بتقول ما فيهاش خناقات يتنازعون دي فيها إيه نزاع اسمع الكلام كان الصحابة رضي الله عنهم يتنازعون البطيخ يجيبوا بطيخة ها ويشقطوها لبعض اللي تقع منه هو اللي يدفع ثمنها ما واخد بالك ولكن كانوا ساعة الجد ايه ها رجال واي رجال كان الصحابة يتنازعون البطيخ يشقطوها لبعض كده العبوا يعني اللعب البريء ده مش يفضل الواد يديله بملاكمه يفضل يديله في الدماغ كده ويقول له ايه وانتصر عليه بالضربه القاضيه يشيل الواد التاني يقول له ميت الله ودي لعبه المنيله دي دي لعبه مش اسلاميه مفيش حاجه اسمها ملاكمه في الاسلام مفيش الكلام ده سبحان الله دي لعبه وحشيه لا يرضاها الشرع الحنيف لعبه ما ما تنفعش ممكن الكاراتيه لا ماشي اللي هو الدفاع عن النفس لو دخلنا حرب بتاع لكن يعني آه، ملاكمه ما في الكلام ده يقدر يديله في وشه يديله في وشه لغايه ما وبعدين في الاخر يسلموا على بعض سبحان الله. يقول له اصل عنده روح رياضيه ده دي بتنشئ الحقد بين الناس سبحان الله ولا كان المصارعه دي بل يلبس في الراجل ويطلع له على الحبل ويروح لا يجي 200 كيلو والله الله اعلم بوزنه ايه نازل على دماغه يا عيني الله ما يا اما يلحقه حقيقه ما بيمثلوا علينا وكلاهما خطا وده مش لعبه اسلاميه برضه المصارعه ال- ال- اللي بقوانين ماشي يعني ازاي تغلب ال- الخصم ماشي لكن اللي بتاع الحره دي اللي تضربه في اي حته باي طريقه ده عليه شويه يجيب له حديده ويديله على دماغه كده. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يا سلام الغلمان الخدم اللي في الجنة زي اللؤلؤ أمال اللي بيتخدم يبقى شكله إيه ها ده أنت لو ربنا يرزقك بحبيتين لؤلؤ يقول لك ده اللؤلؤ الخليجي ها يقول لك ده مفيش منه ها تخيل انت الخدم عاملين زي اللؤلؤ امال المخدوم ها واقبل بعضهم على بعض يتساءلون هم اهل النعيم دول قالوا انا كنا قبل في اهلنا ها مشفقين يبقى اذا كانوا خايفين في الدنيا ولا امنين كانوا خايفين من الله ده اللي ايه ده السبب النجاه بقى لكن التاني كان امن رب غفور رحيم يا عم بتحبكوها انتوا بس بتزنقوها على الناس يا عم سيب رحمه ربنا واسعه لا لا تمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ابعدنا عن ايه عن نار جهنم إنا كنا ندعوه من قبل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم في قراءة أنه هو البر الرحيم يعني هو اللطيف الرحيم اللهم كن برا بنا يا رب العالمين ورحيما بنا تعالى لسورة النبأ واحنا ماشيين اهو لأن احنا لسه فاضل إيه أعظم نعمة في الجنة اللي هي رؤية وجه الكريم يعني بقى نقف عندها برضه طبعا طبعا ده- ده أكبر اللي هي إيه رؤية وجه الله عز وجل ورضا الله عن أهل الجنة ودي أعظم نعمتين في الجنة اللهم لا تحرمنا منها يا رب إن للمتقين مفازا فوز أهل التقوى لهم إيه فوز عند الله مفاز حدائق وأعنابا وكواعب أترابا خلاص احنا الكلام ده إيه فسرناه قبل كده كواعب جمع كاعب أتراب سن واحد كله سن واحد يعني الراجل سبحان الله اللي عنده 90 سنة اللي ماشي عينه يتعكف على العصا ده يوم القيامة ب 33 سنة في الجنة والست الحيزبون ال 100 سنة سبحان الله تبقى 33 سنة أترابا زي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الست العجوزة جت قالت له يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة قال لها لن يدخل الجنة عجوز قالت الست تعيط يا خبر أبيض هو كمان يبقى أنا عجزت في الدنيا وفي الآخرة مش هخش قال ألم تقرأي قول الله عز وجل ها ها كواعب أترابا كله في سن إيه سن واحد مفيش لا عجوزة ولا إيه كله سن واحد سبحان الله أيوة. وكأسا دهاقا الكأس الدهاق اللي هو المليان اللي هو يتملي له على قد حاجته ويشرب لا عن عطش لكن عن تلذذ وياكل لا عن جوع ها وهو فضل ياكل ألف سنة ما يحصلوش تخمة لكن انت في الدنيا او ممكن على الطبلية بالعافية لا انا عايزك تقوم لوحدك مش يسندوك اه انا عايزك تكيد خف خف تعوم أم لما تيجي تصلي ان شاء الله انا ان كنا بنهدي دعاء رمضان داخل اتق الله في بطنك ها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا فيها لغو كلام فاضي ولا كذب ده الكذب ده صعب قوي يا اخوان والله صعب سبحان الله جزاء من ربك عطاء حسابا كل ده من ايه من رحمة الله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن ما توحدوه لا اله الا الله الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الروح اللي هو سيدنا جبريل والملائكة صف ما ايه ولا كلمة لا نفس سبحان الله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق يا الله سبحان الله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا اللي عايز ينجو يتخذ مرجع إلى الله عز وجل في كل عمله في الدنيا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ليه يقول يا ليتني كنت ترابا احنا قلنا ان ال- الوحوش حشرت الى حلقة الحشر وبعد ما تحشر الوحوش ربنا مش حاسبها هيحاسبها على ايه بس بتحشر عشان ان كان حد ظلمها وحبسها يا بتوع العصافير في الاقفاص ها هتاخد حسناتك وبعدين ربنا يقول للوحوش والطيور والحشرات دي كوني ترابا وبالكافر ساعتها يقول ايه يا ليتني آه يا ريت كنت حمار وكنت جاموسه وكنت بغل بس كنت ايه انجو من ايه من هذا اليوم يا ليتني كنت ترابا طيب. تعال للمدثر صلى الله عليه وسلم كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس مرتهنة بالعمل بتاعها إلا أصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم يا رب في جنات يتساءلون عن المجرمين اسألوا فين المجرمين فين أهل الإجرام ما سلككم في سقر إيه اللي دخلكم سقر لا إيه اللي حطيته في المكان اللي, اللي مش ولا بد ده أول إجابة كان إيه قالوا لم نكن من المصلين يبقى إذا أي واحد ما بيصليش في الدنيا لازم يتحط فين والعياذ بالله يا رب العالمين اصبر يا رب وسميت سقر لأنها تسلط على لحوم المعذبين في النار حتى لا تبقي إلا العظم يعني تشوي اللحم وت- وتنضجه وتهريه سبحان الله ولا- ويتساقط وبعدين يرجع تاني اللحم يتكسب العظم وهكذا النار تذيبه بره تاني والعياذ بالله هذا هو العذاب العذاب في سقر والعياذ بالله قالوا لم نكن من المصلين يا سيدنا عمر مره قاعد يشرح للصحابه كيفيه الصلاه وتركع ازاي وترفع من ركعه ازاي وتسجد ازاي فبعد ما الصحابه شافوا طريقه الصلاه وصعوبتها كده بالخشوع ده قال يا امير المؤمنين هذا حال من يصلي فكيف حال من لا يصلي الله امال ده كده والصلاه بتاعتنا يمكن ما تبقى امال أمال اللي ما بيصليش ده إيه؟ قال انا اكلمكم عن المسلمين ها انا بكلمكم عن مين عن المسلمين آه. الا الصلاه الا الصلاه مفيش حاجه اسمها اصل شغلي لا حالات مستثناه الطبيب اللي بيعمل عمليه وفتح بطن العينه الاذن اذن ماشي وجاء عليه الظهر والعصر والمغرب ماشي ولسه بيعمل في العمليه ما يسيبش العمليه خلاص يباح المراقب بتاع برج المراقبه بتاع المطار احسن الطيارات تخش على بعضها في الممرات ماشي ما- ما ما دام مفيش بديل له في الوقت ده بس غير كده اوعى تقول لي ان فيه عمل ينهى والله يعطل عن الصلاه بئس العمل هذا بئس عمل يعني بئس عملا يعطلك عن الصلاه الا الصلاه اول ما اقول حي على الصلاه كنت تجري تجري ليه؟ لان الا الصلاه سبحان الله قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين آه. ما فيش زكاة ولا صدقة وكنا نخوض مع الخائضين كل اللي يقول فتوى وراه الربا حلال اه حلال يا استاذ هنروح فين يعني آه فوائد فوائد يعني يا استاذ يا بابا انت حبكتها ليه؟ آه، شهادة استثمار ماشي يا استاذ يخوض مع كل كل واحد يقول رأي وراه ما دام الرأي ماشي مع مزاجه خلاص ها الست مش محجبة مش اشكال يا استاذ نركع عن نية طالما منها من ربنا عمار خلاص وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يقول لك ايش ضمننا ان الكلام ده صح ايش عرفك ان الكلام ده مظبوط يا ابني ده في كتاب الله لا لا والله ده, ده كلام بس بيخوفوكم لا اله الا الله حتى اتانا اليقين اللي هو الموت يعني فما تنفعهم شفاعة الشافعين يا ستار صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام بقي لكم في رقبتي حلقة في الدار الآخرة إن شاء الله الحلقة نكون من أهل الدنيا الاثنين القادم ثم حلقتين أخريين أوجز لكم فيها كل الحلقات السابقة منذ الحلقة الأولى إلى الحلقة ال 33 إن شاء الله لا موعدها الاثنين القادم جزاكم الله خيرا وأشكركم ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه مكه المكرمه العزيزيه امام مسجد فقيه هاتف رقم خمسه خمسه سبعه صفر سته اربعه ثمانيه فاكس خمسه خمسه صفر اربعه ثمانيه تسعه ثلاثه فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم خمسة ثلاثة سبعة اثنان سبعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته